السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم في يوم من الأيام أحد الأثرياء الأغنياء اشترى بستان والبستان ده جاب ليه بقى خدم يخدموه وكان من ضمن الخدم شاب كان شاب مقيم في البستان دوت وكان دايما بيحرسه ويرعاه وسبحان الله اسمه على صفته كان اسمه مبارك شاب مبارك كان بيهتم دايما بكل صغيرة وكبيرة في البستان ده كأنه صاحب البستان مش مجرد ان هو عامل وخلاص ففي يوم من الأيام صاحب البستان بيمر عليه وبيتفقد البستان وكانوا زارعين رمان فقال له ايه ائتني به ايه برمان فعاوز يبص عليه كده فقال له هات لي رمان فجاب له فلما جاء مبارك برمانة جه الراجل ياكلها لقاها ايه حامض فقال له هذا رمان حامض هات لي من الحلو فرجع مبارك دور على واحدة تانية وجاب له فجه الراجل ياكلها لقاها حامضة برضه غضب جدا منه وزعل واتضايق الشاب اللي مش مناسب خالص في العمل ده قال له أما تعرف الرمان الحلو من الحامض في هذا البستان فقال له مبارك لا قال وكيف ذلك قال لسي... لسيده لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه أنا ما أنا ما أكلتش قبل كده عشان أعرف قال له ولم لا تأكل قال لأنك ما أذنت لي قال له أنت مش أذنتني لأن أنا آكل من الإيه من الرمان فدي كانت بالنسبة له حاجة عجيبة أوي فدون الجل... الكلام ده في عقله وكان ليه بنت كل شوية بقى بنت الراجل صاحب البستان ده هو من عيلة القوم ففي ناس رايحة جاية عليها فقال له يا مبارك من ترى نزوج هذه البنت شايف نتجوزها نتجوزها مين فقال له يا سيدي أهل الجاهلية يزوجون للحسب واليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال وهذه الأمة للدين فأعجبه عقله فزوجه ابنته سبحان الله ورزق من هذه الفتاة عبد الله فصار عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك اللي كان بعض السلف عمل له كتاب وقال له قضي نهارك مع ابن المبارك سبحان الله إيه الأولاد في الغالب هم غراس اللي من سبقهم آه في استثناءات وأن الله يخرج الحي من الميت زي سيدنا إبراهيم لما خرج من أب ليس على ملته وكذلك ولد نوح لكن هذه أمور قدرها الله ليتسلى بها من لم يكن قد رزق أولاد بررة أو آباء على ما يحب لكن أصل القاعدة أن الأصل هو أن في الغالب أن الأولاد هم حصاد ما نغرسه نحن الأولاد حصاد ما نغرسه نحن واخدين بالكم فهنا ابن مبارك جاي من طريق سبحان الله ومن أسرة ده سببها النهاردة إن شاء الله هنتكلم شوية عن هذا الرجل المبارك لكن من ملمح آخر وندرك الآثار اللي بتيجي في الآخر خالص آه، أثر أعني الطاعة يعني اللي بتكون دايما في طريق ربنا سبحانه وتعالى كتير من الناس بعدين عن الدين لأنه خايفين إن الدين والتدين والآخرة تاخد من دنياهم طبعا دول عندهم مشكلة كبيرة جدا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تجعل الدنيا همك لا تجعل الدنيا أكبر همنا وكتير مننا واخد الدنيا أكبر هم وليه؟ لأن الدنيا محسوسة والآخرة غيب فكأنه عندما يقرأ وللآخرة خير وأبقى آه هو بيقول صح بس أنا يا رب مش مقتنع مش حاسسها فأنا هخلي الدنيا هي أكبر همي صعب أخلي الآخرة تبقى هي همي وأنا مش شايفها فبيحتاج الإنسان إن يمر على آثار وعبر يشوف أثر البركة تبقى معاك ألف جنيه آه، حد فقير محتاج أو أنت اللي محتاج إنك تتصدق لأن الإنسان عنده جوع زي ما بيجيلك جوع للأكل وجوع للشرب روحك عندها جوع للعبادة أما ما بتعبدش ربنا بتصرخ منك وبتقع بتقع منك بس أنت مش شايفها بس زي ما أنت جسمك بينهار لما ما بياكلش وما بيشربش روحك كده روحك عندها احتياج ملح إنها تكون عابدة لله إنها تنكسر لله إن هي تعمل العبادات دي روحك جعانة للقيام جعانة للإنفاق جعانة للأذكار جعانة للصلاة على المختار روحك عندها الجوع ده والاحتياج الملح ده فسبحان الله فالشخص ده تصدق ب 100 جنيه هو حاليا الألف بقوا كام؟ 900 لا هي مش اسمها كده هي اسمها ايه دلوقتي؟ اسمها ان الفلوس قبل التصدق منزوعة البركة وإن الفلوس بعد التصدق قد نفخت فيها روح البركة الفلوس قبل التصدق اللهم اعط ممسكا تلفا والفلوس بعد التصدق اللهم اعط منفقا خلفا واخدين بالكم فأنا التسعمية جنيه التسعمية جنيه دول يعني ده انا هقول لك مثال عشان يتضح ليك الحال النهارده لو جالك شيخ ال- من مشايخ الامه ثلاثة أربعة من اللي معظمين جدا عندك وعملوا جروب مشترك بينك وبينهم وقالوا لك احنا عاوزين منك تدينا 100 جنيه ونظير اللي هتدينا 100 جنيه هن- هندعو الله لل 900 جنيه اللي باقيه منك من الألف هندعو ان ربنا يبارك لك فيها ويكتب لك فيها التوفيق والسداد وهنقيم لك الليل ان ربنا يرزقك هتتشجع ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الملائكه التي لا تعصي الله ما امرها بتدعي لكل واحد منفق أن يخلف على- عليه الله والله خير الرازقين فأنا لما أنفقت أنا معايا فلوس لسه في جيبي الفلوس دي فيها تو... فيها إيه واخدة واخدة يعني ميزة مش واخدها أي فلوس تانية إيه الميزة اللي واخداها واخدة ميزة أن هناك ملك دعا لكم بهذا اللهم اعطي منفقا خلفا يا رب اخلف عليه يا رب اخلف عليه سبحان الله فاحنا ان ان احنا عاوزين نركز قوي في العمق ده عمق الاثار احنا محتاجين نشوف اثر لما مقاتل ابن سليمان دخل على المنصور لما بويع بالخلافه فالمنصور بيقول له عظني يا مقاتل ما تقول لي كلمه كده قال له اعظك بما رايت ام بما سمعت يا امير المؤمنين اقول لك على كلام انا سمعته ولا كلام انا شفته بعيني فالمنصور ذكي قال له لا بما رأيت ليه لأن ده احكي لي ما تقوليش والله اللي سمعت حد بيقول لا أنا هقول لك بقى اللي أنا شفته في حياتي قال مقاتل يا أمير المؤمنين إن عمر ابن عبد العزيز أنجب أحد عشر ولدا عنده كام عيل؟ عمر عنده كام؟ 11 ولد وترك ثمانية عشر دينارا كفن بخمس دنانير خلي بالك عمر ده اللي هو مين امير المؤمنين مين مراته بقى مراته يعني من عيلة يعني من من, من قصر الأمراء والخلق فناس ناس في حتة تانية خالص فكفن بخمس دنانير يبقى بقينا قد ايه دلوقتي من ال 12 من 18 ها بقينا 13 قال واشترى له قبر بأربع دنانير اشتروا لي قبر بأربع دنانير يبقى باقي كم من ال 13 تسعة ووزع الباقي على أبنائه ده عمر بن عبد العزيز قال ولقد رأيت هشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولدا ولما اقتسموا تركته قسموا بعض الذهب بين الورثة بالفؤوس بيقول له إيه هشام بقى بن عبد الملك كان عنده 10 11 عيل بيقول والله لما جينا نقسم الفلوس قسمناها إيه الذهب بس الذهب كنا بن إيه بالفاس بنبص طب خد أنت إيه اللوكشة دي وأنت خد اللوكشة دي كده ما اصل لسه هنحسب بالجرام جرام يا عم الناس عندهم ذهب كتير قوي قال له والله يا أمير المؤمنين امسك قلبك بقى عشان هي دي الموعظة يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد انت بتقول لي احكي لي اللي انت شفته لقد رأيت في يوم واحد يوم واحد بس شفت المشهد ده أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس للجهاد في سبيل الله مئة حصان في سبيل الله وأحد أبناء هشام يتسول الناس في الأسواق شفتوا بقى هو ده المشهد بقى فالنهاردة مبارك رزق الزواج وربنا من عليه بسبب مين؟ بسبب ايه؟ بسبب هذا الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيه وده نستفيد منه يا جماعة إن من لا يخون الله سبحانه وتعالى في ثمرة رمان لن يخون الله في عرض امرأة الفهم ده مهم جدا البنات اللي مش مجرد سلعة بتتباع للي هيدي مهر أكتر وبلاش بقى كلكم كلنا الا ما رحم ربي بنقول الكلام ده والله يا شيخ اصل اللي مش عارف يقول الكلام ده كله لا لا لا نحن اساتذه في التضييق على بناتنا احنا اللي معطلينهم لان احنا اتزنقنا المجتمع زنقنا في حته واحنا ايه رحنا معاه فبنينا مزقون كلنا اتزنقنا في الحته دي حتى اللي بيسمعوني من اهل الاستقامه من المنتقبات خلاص هي تقول والله بس انا عاوزه والله انا امنيتي انا مره في واحد بعت لي بيقول لي والله انا كل امنيتي يعني اختي يعني بتقول انا كل امنيتي ان ربنا يرزقني زوج صالح يتقي الله فيا عنده شقه وعنده عربيه وعمل ثابت مستقر فانا بقول لها ايه طيب ايه اللي انت مش عاوزاه ما انت خلاص طلبتي اهو خلاص طلبتي حاجات ما هو لا هي الحياة كلها كده كل الناس هي دي طلباتها عاوز شقة طب أنا هجيب لك شقة النهاردة أقل شقة بكام النهاردة النهاردة أمهات كتير بترفض إن البنات تتجوز إلا في شقة ملك فين دي بقى في دين ربنا ما بتعرفش هم بتلاقيها مرة واحدة كده قلعت النقاب وهو حلق لحيته واخد بالك وبقى يتكلم كده بطريقة تانية ماشي وإن الولد يكون معاه عربية والولد وبعدين في الاخر خالص يقول لك والله العظيم اقسم بالله ما طلبنا منه حاجه ده انا قلت له النص بالنص يا ابني ما هو كلامك جميل النص بالنص ما انا مش هسكن في سكن فين في الوادي الجديد في ايه في لوحدي كده في خيمه لا ده انت حضرتك زنقني في مدينتي زنقني في التجمع زنقني في الرحاب زنقني في المنصوره في محي معين زنقني في اي حته وبتقول لي النص بالنص ما انت عارف النص هنا هيبقى قد ايه وفي الاخر خلاص الزواج بيقل ليه؟ ما انا عشان في شاب يتجوز النهارده محتاج رقم محترم محتاج رقم محترم فهنا الدنيا بتروح البنات بقى يا جماعه ما تتعاملش معاها انا ما بقولش ان الواد الجديد خيمه عشان مش تقولوني كلام انا بقول في الواد الجديد اسكن في خيمه يا عم يا عندنا احنا في الزقازيق تسكن في خيمه فالبنات مش سلع عشان نديها للي هيدي اكتر ولا ان البنات دي يا جماعه امانه عارفه يا عمين امانه يعني يعني انت هتسال يوم القيامه عن هذا الامر ف اللي بي اللي بيدفع البنات دي لمجرد الخاطب جه بدون بحث عن دين واخلاق وخلق خان الامان بناتكم ضيوف هترتحل هترتحل فبلاش تستعجلوا رحيل الضيوف لكن لا تفرطوا فيهم ولا تعضلوا الضيوف دي كتير من الامهات والاباء هم السبب ان بنتهم قاعده معاهم لغايه دلوقتي هم السبب ان بنتهم قاعده معاهم دلوقتي ليه تضييقات وتخنيقات و... وبيفترضوا افتراضات وعلى فكره في كتير من البنات للاسف من اهل الاستقامه بقت من غصب عنها بقت فعلا بورقه وقلم بتكتب صفات حد اتقابلنا بقى انتظري بقى استنيه استنى الكلام اللي انت كاتباه ده لا انا عاوز اسكن لا انا ما بحبش اسكن هنا انا لازم اسكن في كذا خلاص بقى ودناها ما بصوا يا جماعه وكل واحد معاه دماغه اللي تريحه وهيجيب النص اللي اللي, اللي يروق عليه ويهديه ويقنعه باللي هو فيه اللي ايه المنتج بقى العام المنتج العام ان الاسلام يسرها واحنا صعبناها الاسلام يسرها واحنا صعبناها معنى كلامي بقى اللي انا بقول لكم دلوقتي اي اخ يجي لكم النهارده ايه آه ملتحي واسمه ابو عبد الرحمن وعامل لك فيها مش عارف ايه وجاي لك طالع من الدرس وداخل عليكي رؤيه شرعيه انك توافقي إيه؟ انا ما بقولكش كده ما انا بقول لك النوعيه دي بقى بالذات لازم تسال عليه كويس ليه؟ لان ظاهره يغريك اسال عليه لكن في اشخاص يا جماعه في اشخاص موجودين الحمد لله الناس دي يا جماعة لو اتقدموا لكم يعني لو جاز انك تدفع له فلوس عشان يكمل ادفع فلوس عشان يكمل ففي شخصيات كتير كده بس هو للأسف الشديد كلنا بقينا ايه زي ما بيقولوا في الهوا سوا الا ما رحم ربنا نرجع لابن المبارك عشان احنا مش قصتنا جواز النهارده احنا قصتنا ايه عبد الله بن المبارك عاوزين نتكلم على عبد الله بن المبارك ونعيش شويه مع الكلام الجميل ده ونرجع كده ايه للناس النظيفه دي طيب هجاوب على سؤال واحد ومش هجاوب تاني في القصه دي تاني ماشي واحد يقول لك ايه يا شيخ ما احنا لو خدنا بالظاهر بنلبس ولو تيسرنا ومش عارف ايه طيب اقول لك على حاجه اه قولي انا انا مهري 4 مليون جنيه وهو هيدفع لك 4 مليون جنيه ايه اللي حصل بقى ليه بقى؟ ما احنا خلينا نتفق ان كلامكم صح هو الراجل ده الظاهر ده بتاعه طلع مجرم طب انت لما قلت له بقى 4 مليون جنيه المهر بتاعك تتخيل هيعمل فيك ايه بقى ان هو اصلا مجرم واخده منه 4 مليون جنيه لا فايه اللي بيحصل هو انت فاكره يعني ان الفلوس هي اللي هتظبط البني ادمين دول ان الفلوس انا طبعا لست مع انك تقول لي البنت مش هيبقى ليها حقوقها انا ما بقولش كده خالص واظن اي حد عاقل بيسمعني دلوقتي وفاهم السياق عارف انا بقول ايه لكن هي الفكره كلها اوعى تكون فاكر عما بتعلي المهر وتخنق على اللي قدامك وتشترط اشتراطات الشقه تبقى ملك والكلام ده كله ان هو ده اللي هيخليه بقى مظبوط هو ده اللي ممكن يخليه مكسور ده اللي ممكن يخليه خايف منك خايف انك ترفع عليه قضية بس عمره ما هيكون هو ده الزوج اللي هيريحها والزوج اللي هيتقي الله فيها اه هتبقى كسبت منه ماديات بس يسحب منك ويسحق انسانية البنت اللي معاه هيسحقها لكن خدت ماديات امسك فيها خد الشقة واتبسط وخلي المحكمة تحكم لك يعني بس خلاص بقى جيل مشوه بعد كده فالموضوع ما بتحسبش كده انت تتقوا الله يجعل لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هي القصه هنا نرجع لابن المبارك لما هو تزوج بقى والده رزق بعبد الله عبد الله ده اتولد سنة 118 تقريبا بدأ يطلب العلم سنة وبدأ يطلع يرتحل على سنة 141 وده يعني من الحاجات الجميلة أوي من الحاجات الجميلة أوي إنك تعرف إن ابن مبارك بدأ بقى يركز في العلم أوي وهو إيه كسر العشرين فده مبشر لناس كتير يعني ابن المبارك ليه كلام كتير هو ده اللي أنا النهاردة جاي أتكلم معاكم فيه في وصايا لابن المبارك ومواعظ لابن المبارك وكلام لابن المبارك لعل الله سبحانه وتعالى ايه يحفظنا وينفع بينا لان كلام السلف عليه نور كلام السلف كده منور وهو كشخصيته لو بدنا نتكلم فيه عاوز نتكلم فيها من الجمعه للجمعه كل يوم نتكلم كده ثلاث اربع ساعات في شخص الراجل ده ومن الحاجات الجميله ان تعرف ان الامه دي ولاده ومليانه مليانه الامه الجميله دي امه مليانه خير ان يطلع فيها اشخاص زي ايه الشخصيه دي عبد الله بن المبارك كان بيقول اهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل ان يطعموا اطيب ما فيها قبل أن يعني يدوقوا يتذوقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال المعرفة بالله عز وجل شوفوا دي الجملة الأولى لابن المبارك ابن المبارك بيقول لنا أن أهل الدنيا شغلتهم الدنيا واستأثروا بأوقاتهم واستأثرت بأوقاتهم سحابتهم مشكلة الحاجات ديت عارفين زي الحلم كده واحد نايم شاف في الحلم 12 فيل بيجروا وراه وثلاث تعابين وست ايه ستة نمور وقاعد عمال يجري يجري يجري يجري ما هيخرج ازاي كده لقى اسد قدامه الراجل ده هيفلت ازاي من المش... مشكله كبيره جدا صح افيال بتجري الناحيه دي في تعابين وفي مش عارف ايه في واحد عامل له بيت رعب وفي اسد قدامه ايه الحل للراجل ده يا جماعه ليه حل الحل الوحيد انه يصحى الحل الوحيد انه يصحى لما صحي من النوم كل المشاكل دي انتهت هي كانت مشاكل صعبه بس هو لما صحي من النوم ما لقاهاش لا ايه بقى لا حاجات تانية بسيطه خالص واخدين بالكم لقى ان في مشاكل بسيطه خالص ايه هي بقى مشاكل ايه مشاكل ان يخلص ورقه كذا وان يقدم لبنته وان مش عارف ينزل الشغل عشان يجيب مش عارف يشتري ايه لمامته فكذلك احنا يوم القيامه هنفاجئ أول ما نموت الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا تفاجئ إنك كنت عامل مشاكل كبيرة أوي هي أكبر من اللي كانت منتظراك كان في مشاكل سهل جدا تحلها بس أنت انشغلت عنها وكبعها دخلت في سكة تانية مشغول بقى بشوية حاجات كده وبتاع والكلام ده كله أول ما هتصحى هتفاجأ إن مفيش حاجة جاية معاك لا شهادتك ولا قصصك ولا تخش أهلية ولا خاص ولا حاسبات ولا تخش إيه تلاقي الدنيا إيه اللي, اللي, اللي, اللي حصل يا جماعة دي كانت أحلام زي الأسد والفيل اللي قابلوك في المنام أنت يا سيدي كنت نايم هنعمل لك إيه بقى؟ فهو بيقول لنا خرجوا من الدنيا قبل ما ياكلوا ويطيه ويدوقوا يتذوقوا قبل ما يطعموا أطيب ما فيها، إيه أطيب ما فيها؟ قال له معرفة الله سبحانه وتعالى. تعرف إنه رقيب حفيظ عليك. تعرف إن هو الواحد واحد أحد لا شريك له في ملكه. إنه عندما وعد صدق وعندما ضمن وافى سبحانه وتعالى ف دي كانت الوصية الأولى أو من كلام المبارك فإحنا هنتكلم النهاردة سريعا كده على مواعظ وكلمات لابن المبارك نقف مع كل واحدة كده إيه نص دقيقة كده إن شاء الله كان بيقول لعبد الله المبارك أكثركم علما ينبغي أن يكون أشدكم خوفا كيف يدعي الرجل أنه أكثر أكثر علما وهو أقل خوفا وزهدا واخدين بالكم بيقول يعني مفترض يا جماعة اللي, اللي بيطلب علم يكون أكثر خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى العلم لا يجرئك وحتى هو ليه كلمة إن شاء الله تيجي معانا بعد شوية كده كان بيقول كلمة جميلة جدا يقول لك طلبنا العلم للدنيا يقول أنا لما طلبنا العلم في البداية طلبنا عشان الدنيا نشتهر بقى والكلام ده طلبنا العلم للدنيا فدلنا العلم على الآخرة العلم ظبطني أنا من البداية كنت واخده عشان إيه دنيا العلم قال لي دنيا إيه تعدل فاتعدلت كان من الحاجات الجميلة قوي كان بيقول ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخا في الله لي يا سلام الأخ المفقود بيدور عليه يقول مش لاقي أخ ازاي يا عم ده احنا احنا بنحضر دلوقتي داخلين في ألف واحد بيحضر ازاي احنا كلنا إخوة لا يا جماعة في صورة إخوة وفي حقيقة إخوة عارف عم ترسم وردة دي اسمها إيه وردة ولا صورة وردة دي صورة وردة وفي وردة حقيقية بقى في وردة الأخوة دي حاجة تانية إنما المؤمنون إخوة إيه، الأخوة دي حاجة مختلفة يواسيك في مالك يواسيك في حياتك يواسيك في لا قصص مختلفة تماما أما موضوع إن الأخوة اللي هي آه، اللي بنكتفي من بعيد لبعيد دي لا ده دي صورة احنا مالنا ومالنا اقرأوا ك- اقرأوا في الأخوة اقرأوا في الأخوة عشان نعرف لعلنا إن شاء الله في إيه في اللقاءات بقى نتكلم طالما إيه دوسنا في الحتة دي إن شاء الله ندوس مرة في اللقاء كده عن حقوق الأخوة يعني إيه أخ مسلم لأخويا يعني إيه أنا أخ مسلم بندور عليهم مش موجودين لو أنت منهم هتلاقيهم لأن كل واحد بيلاقي شبهه من الحاجات الجميلة جدا كان بيقولها بيقول لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله شوف كان بي بي يعني هو لأن هو كان معتدل جدا على فكرة كان ثري جدا وكان تاجر كبير وما ترك الجهاد كان بيجاهد في سبيل الله ناس رايقة وزن الدنيا هو يا جماعة الإسلام مش بيقول لك سيب الدنيا الإسلام بيقول لك أخر الدنيا مش سيب الدنيا الإسلام بيقول لك قدم الآخرة مش بيقول لك سيب الدنيا واخدين بالكم فلما انت تبقى ال- ال- ال- الاخره هي رقم واحد ماشي ما الدنيا بقى دي سهله جدا بل بالعكس وانت بتطوف حوالين الكعبه بتقول اتنا في الدنيا حسنه فانت طالب حسنه الدنيا فمفيش مشكله فهو بيقول لا يقع موقع الكسب على العيال شيء انك ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك مال تكسب بيه على عيالك وربنا يرزقك يكون عندك مدخل لان بعض الناس ممكن يتواكل وما يبقاش عنده مصادر ولا اي حاجه دخل وقاعد بحجج ايه اصلا انا طائع والكلام ده بيو- بيقول لنا معنى جميل جدا في معرفه معاني القران بيقول ايه بقى بيقول اذا تعلم احدكم من القران ما يقيم به صلاته فليشتغل بالعلم فان به تعرف معاني القران يا سلام على الناس الرايقه الراجل ده رايق قوي بيقول ايه بيقول لو اتعلمت اللي يقيم صلاتك يعني اتعلمت الفاتحه وقصار الصور يقول لك اطلب بقى العلم تبدا تطلب العلم معاني القران تفتح معاك ده كتير من الاخوات يقول لك ايه لا احنا هختم الاول وبعد ما تختم اخد اجازه الاول وبعد كده اخد قراءات العشر الاول وبعدين زيرو علم لكن هنا بيقول لك اهدى اهدى اهدى. اصلا العلم هيفتح مع القران هيفتح معاك بحاجتين انك تكون عندك علم وعندك ايمان تعلمنا الايمان قبل القران فلما تعلمنا القران ازددنا به ايمانا كان بيقول نصيحة جميلة جدا في موضوع النصيحة بيقول ما- ما بقي في زم- زماننا أحد أعرف أنه يأخذ النصيحة بانشراح قلب بيقول أنا يا جماعة بيقول إحنا في زمن شوفوا هو الزمن الكام بقول أنا النهاردة في زمن ما عادش بسهولة حد ياخد النصيحة بانشراح قلب أحيانا تقول لواحد نصيحة تقول له أنت ليه عملت كده يا أخي ياخدك في دوامة تندم إنك نصحته أول حاجة الواحد عم ينصحك نصيحة أول كلمة تقول والله جزاك الله خير والله أنت يا أنت مهتم بديني مشغول بديني بديني أنا يعني أنا مستني إنك تقول لي كلت إيه شربت إيه لكن كون إنك مشغول بديني والله ربنا يجزي خير ربنا يحفظك بس من باب على رسلكم انا واقف هنا والله عشان بس ايه اقول لك ان دي اختي في الرضاعه مثلا هو شافك واقف مع اخت عمال تهزر معاها وكده فراح تاخد معاك قال لك ايه اللي انت بتعمله ده ومش عارف ايه والكلام ده كله مش تروح ضحك الضحكه اللي هي الصفرة دي وتقول له اه ربنا يجزي خير ماشي على فكره هي اختي ماشي لا لا لا كون ان هو مشغول بدينك دي دي عمله نادره النهارده إن في حد ياخد باله من دينك هو فارق معاك يا سيدي ما تعمل اللي انت عامله ان شاء الله تشرب ال... تشربه عادي ريح دماغك لكن عشان انت ليك منزله بيهتم بيك اوعى في يوم من الايام اوعى في يوم من الايام تخسر الناصح خاصة لو غلب على ظنك انه هو صادق وانه بيحب ليك الخير لانك لو خسرته مش بسهولة ترجع زيه مش بسهولة ترجع حد تاني زيه فالنهاردة عبد الله بن المبارك بيقول لك ما بقي في زماننا أحد أعرف أنه يأخذ بالنصيحة النصيحة بانشراح قلب والله في ناس يا جماعة أنا بحب أنصحهم عندي حب كده حب إن أنا أنصحهم ليه؟ لأنه هو بيغريني بالنصح إن أنا أنصحه عنده إغراء يعني عارف كده عم واحد كده ده إنه يغريك إنك تاكل واحد تاني يغريك إنك تشتري منه الحاجة دي هو بيغريك إنك تنصحه عنده الإغراء ده سبحان الله كان بيتكلم في حاجة عن ترك الفضول فبيقول إيه واحد بيقول له أوصني قال له اترك فضول النظر توفق للخشوع خدوا بقى المنهجيات الجميلة دي بقى سيبوكم منا احنا بقى خدوا الكلام النظيف احنا ناس يعني ايه بن... لكن الناس دي تقيلة الناس دي بتقول كلام عليه كسوة الصحابة كده فبيقول لهم اتركوا فضول النظر توفق للخشوع لكن طول ما عينك مرمية هنا وهناك وقاعد تبص في الإعلانات ليل نهار وقاعد تلف من انستجرام على الفيس وتلف من هنا لهنا وتروح وتدوخ وتقصر خشوع ايه يا عم خشوع ايه هو بيقول لك اترك فضول النظر يعني النظر اللي انت محتاجه للأهمية ماشي اللي زايد بقى, بقى ما تطولش بقى اتركه توفق للخشوع خلاص مش عاجبك كلامه ومفيش مشكلة هو الراجل بيقول لك تجربته واترك فضول الكلام توفق للحكمة تكلمش ما تتكلمش إلا في الكلام اللي وسبحان الله يعني ده مشهود كلامه الناس دي مشهود يعني ليه أثار واترك فضول الطعام توفق للعبادة بتضايق أنا من الإخوة اللي بيكونوا إيه يعني عندهم عندهم يعني إيه عندهم تمارين هناكل فين النهارده بتضايق جدا من الاخوه بيصعبوا عليا بيصعبوا عليا ان ايه ان يكون شغل ان اننا نشغل بعض بقى هناكل ايه النهارده طب مش عارف ايه طب ما نيجي ناكل هنا ويسافروا بقى ومشاوير تعالوا نطلع ناكل هنا يا عم انا مكسوف لك والله انا مكسوف لك ان يكون ديت حياتك الحاجات ديت تاتي تبعا لاستقلالك يعني وانت رايح القاهره اه طب ايه رايكم بالمره بقى ناكل هنا اه انا رايح مش انا رايح اخره فعدى على الدنيا لكن قاعد عمال ارتب ايه يا عم الكلام ده انت للدرجه دي انت للدرجه دي معاك مال كتير قوي قاعد عمال تفرتكه وهو وقتك حاسس انك واخد بزياده يعني مثلا كل الناس هيبقى هيموتوا عند 60 انت مثلا جاي لك خبر انك هتموت عند 140 فبتقول ان شاء الله يعني انفس شويه على اللي معايا انت للدرجه دي الوقت بتاعك كده رخيص غليه يا سيدي واترك التجسس على عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسك واترك التجسس على عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسك مشغول انت مين راح ومين جه وبتاع والكلام ده كله نسأل الله السلام في واحد في يوم من الأيام بيتكلم معاه بيقول ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا, من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا بيقول لك مش من حكيم اللي بيدن يقاطع الناس ويقول لك اصلا ايه انا والدي والدتي عمي خالي جاري الناس ديت زميلي في الشغل كده كده من غصب عني لازم هيبقى في بيني وبينه احتكاك فيقول لك عامله بالمعروف ليه قال لك ليس بحكيم من لم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا كده كده لازم هتعاشره حتى يجعل الله لك فرجا واخدين بالكم ففي ناس كده ففي واحد مره قال قال له كده وهو ما كانش ايه قد كده بينه وبين ابن المبارك قال له سبحان الله هذا مثلي ومثلكم يعني احنا المفترض نعمل كده مع بعض حتى لو احنا متضايقين من بعض بس إيه خلاص اخويا هعمل ايه التقطيع سهل انك تقطع اي علاقه مش مفروضه عليك ماشي ممكن تاخد فيها قرار لكن في قرار في في علاقات مفروضه عليك فلازم يعني من عصاك من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه أن تطيع الله فيه واحد في يوم من الأيام بيسأله اسمه شقيق اسم جميل شقيق ده فبيقول له لابن المبارك إيه بيقول له إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا أنا بنلاحظ أنت بتصلي وتمشي على طول قال له أذهب مع الصحابة والتابعين قال له من أين الصحابة إيه الكلام ده قال له أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم فما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس قال عم أنتوا قعدتكم فيها إيه اغتيابات كتيرة سبحان الله كم مرة بينصح الشباب معاه يقول لهم ثلاثة لا يستخف بهم ثلاثة ما تستخفش بيهم فبيقول على العاقل ألا يستخف بثلاثة ما, تتهو... ما تتهاونش معاهم مين هم العلماء والسلطان والإخوان والله العظيم يا جماعة الكلام ده تقيل تقيل تقل ربنا يعلمنا بس ان احنا نعرف يعني يعني نعلق على الوصايا دي بس كان تقيل يقول في ثلاثة ما تستخفش بيهم فمن استخف بالعلماء ذهبت آخرته تقعد تتريق على العلماء والدعاة براحتك انت فاكر انهم خسروا مشكلة ناس كتير بيروحوا يحضروا الدرس أو خطبة الجمعة من باب يصححوا أو مستنين أو واحد جاي مثلا في ناس بتحضر لي دلوقتي أو حضرت خطبة الجمعة النهاردة هو حاضر بنفسية إيه؟ هنشوف محمد بيقول الدين اللي إحنا عارفينه ولا هيقول كلام جديد أنا معرفوش فيبقى هو محمد غلط ما عندوش مساحة إن يسمع حاجة هو مش م- على غير ما اعتاد لا لما بيروح للدكتور بيقول له يا دكتور انا ركبتي وجعاني او عيني وجعاني فالدكتور يقول له طب وريني كده دراعك فيقول لك بس دراعك 10 على 10 يقول لك يا دكتور انا جاي لعيني فالدكتور يقول له بس ما شاء الله لا قوه الا بالله آه، اسنانك زي العسل يا دكتور انا جاي لعيني الله يكرمك بص على العين يبص في ودنه يقول له بس الطبله ما شاء الله ممتازه يا دكتور انا جاي للعين ففي الدنيا ما بنقبلش حد يسيب العيب ودانه يتكلم في حاجه تانية نقول له لا صلح لي العيب لو سمحت ليه بقى عما نيجي نحضر دروس ما بنقولش للشيخ صلح لي العيب ليه وانت رايح خطبه الجمعه مش مستني انك تسمع العيب عاوز تسمع بس ان انا عندي طبله اذن حلوه وركبه حلوه وبتاع طب انت عينك ما فيها مشكله لا ما ما حدش كلمني في العين فهو احيانا بيبقى عاوز يسمع مم، يعني هو رايح يسمع الشيخ عشان يشوف لو الشيخ قال الدين اللي على هواه يقول لايك لكن لو قال حاجه تانية يقول لك لا الشيخ ده على فكره متشدد الشيخ ده مش فاهم الشيخ ده مش عارف ايه والكلام ده كله لكن لا هي شايفه ان الافراح لازم تبقى فيها اختلاط وعادي إيه اللي فيها ده يوم يعني وماما تزعل يعني وتيتا هدى تزعل لا مش مش هينفع لا فنعمل ايه عشان تيتا ما تزعلش وخالته ما تتضايقش هنروح نعمل كده فلا- فوجئت ان الشيخ بيقول لا يجوز ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق إيه، اقفلي يا فلانه لا لا الراجل ده متشدد هو بص هو محترم يعني هو ما شاء الله عليه يعني هو شيك وكويس ومؤدب بس ما انا ما ما ارتحتلوش طيب ليه مش ارتحتي له اصل هو قال حاجه م- ما- انا مش مقتنع بيها انا اسف يعني طب حضرتك مين عشان تقتنعي هل حضرتك عندك علم لا خلاص يبقى لازم في الاخر خلاص عشان حضرتك تقولي انا مقتنع ومش مقتنع الموضوع دين مش موضوع ان احنا هنعرض عليك الدين عشان حضرتك تختاري اللي انت عاوزاه لا هو حضرتك بتعرض عليكي الدين عشان تطبقيه عاوزه بقى تتفاعلي مع النصوص ديت حضرتك ادرسي أو انت لما تروحي للدكتور تقولي له لا مش مقتنعه قام يقول لك والله انت كده بعد اللي انا شفته والكشف ده انت عندك كذا انا على فكره مش مقتنع اقنعني اقنعك ايه يا بنت الحلال انت دارسه طب طيب عشان اشرح لك لا انا مش دارسه بس انا مش مقتنع بالكلام اللي بتقوله يعني ايه يعني ايه عندي مش عارف ايه طفح جلدي ايه الطفح الجلدي ده فالمهم من استخف بالعلماء ذهبت اخرته ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه ذهبت دنياه هيضيق عليه ومن استخف بالاخوان الصحبه الصالحه وبتاع ذهبت مروءته خلاص ما انت كل حاجه هتفلت نسال الله العفو والعافيه كان ليه كلمه جميله جدا قالها برضو يحيى بن بكير أظن يقول إيه بقى؟ يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية عمل يبقى أنت شايفه بسيط بس ظاهرا هو بسيط لكن حقيقة كبير قوي كان بيقول ملمح جميل جدا في موضوع الزهد بيقول إيه بقى دعواك ادعائك يعني دعواك الزهد من نفسك ان محمد زاهد يقول لك يخرجك من الزهد انك مجرد ما تدعي انك زاهد اخرجك من ايه من الزهد على طول ليه يا عم قال لك لانك تجر الى نفسك الثناء والمدح الناس دي عندها ايه كنترول فاهمين كويس قوي وفي يوم من الايام بيقول كم من حامل للقران والقران يلعنه من جوفه لا إله إلا الله ليه قال لك وإذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن من جوفه يعني قراءته القرآن والله ما لهذا حمل ألا تستحي من ربك ألا تستحي من ربك يا أخي والله أنا مع أنا مع على كده إحنا اتفقنا يعني سبحان الله هو عاوز يقول إيه بقى في الحتة دي كلام عالي هو عاوز يخوفك يقول لك ان قراءتك للقران ديت انت قاعد عمال تقرا تقول والله لا يحب الظالمين ماشي لعن الله كذا الا لعنه الله على الظالمين وانت ظالم اختك فبيقول لك خلي بالك قاعد ما تقرا القران والقران يلعنك كان بيقول ان الدنيا سجن المؤمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعظم اعماله في السجن الصبر وكظم الغيظ سبحان الله الحديث ده جميل قوي قوي ليه بقى اللي في الدنيا يا جماعه اللي في السجن مبسوط بالسجن مستمتع حتى لو السجن في يعني في شاشه وفي موبايلات و... بس مقفول عليه في الاخر هو مبسوط مستحيل مش مبسوط كان في واحد ابتلي بسجن سجن ظلم مره ربنا يفك كرب المكروبين من المظلومين فبيقول ايه بيقول هو سبحان الله ما كانش من اهل الاستقامه قوي يعني بس يعني لامر ما دخل فعما خرج بيتكلم على حاجات ما كانش واخد باله منها خالص بيقول انا لما خرجت قصدي لما دخلت السجن فوجئت ان في نعم وفهمت يعني ايه حريه بيقول انا كنت لما بصحى من النوم كنت بتقلب ظابط الموبايل ولا المنبه اروح ايه اتقلب شويه كده اجي يمين شمال بتاع اشغل مروحه وارجع تاني اخد لي نصايه بقول اللقطه بتاعت التقلب دي ما كنتش واخد بالي ان هي نعمه لكن انت بتصحى في السجن يمينك واحد وقدامك واحد وقدامك حيطه وظهرك ما بتعرفش تتقلب هي ده انك صاحي عادي يعني زي ما يكون كده واحد في قبره وفتح عينه بيقول من الحاجات ان انت بعد ما تصحى من النوم ممكن عادي تروح متحرك رابط تطلع في الصاله تريح في الكنبه بتاعه الصاله تبص في البلكونه وبعدين تدخل الحمام وللحركه البسيطه دي مش بايدك في ال- في السجن مش هتعملها انك تصحى تتحرك لا مش بتاعتك مش تصحى تتحرك كده مش تروح الحمام لا الحمام بضوابط مواعيد فبيقول بقى انا مش هكلمك بقى على اي حاجه تانية بس انت تبدا من هنا كان في حد بيحكي الاذى اللي حصل له فين في في سجون جوانتانامو هو واحد من الناس اللي اتظلمت فنزل كتابه فبيحكي قصته فهو حكى ان سبحان الله معنى كده وقفت معاه قوي يعني قلت سبحان الله بيقول انا كنت في في خيمه خيمه من من السجون يعني اتبهدلت جامد يعني بدا هيحكي البهدله بتاعته كده ايه بهدله شديده قوي يعني بس ميزتها ان هي في ذات الله فلم يعد يراها المهم هو اتبهدل جامد قوي لما اتبهدل جامد جدا وكان بيتمنى بيتمنى ان ان ان يحصل موت او يحصل زلزال او اي خسف ان ان السجن ده يتخسف بيه فعلى طول يتقابلوا بقى عند ملك الملوك من الايه من الضغط بقول خرجوني مره لتحقيق كده الراجل ده خرج من الخيمه دي عشان يتحقق معاه فحصل له موقف من الايذاء اللي حصل له بيقول اتلطعت هو حوالي 18 ساعه كده في الموقف ده وبعدين رجعوني الايه سمع ان المحققه بتقولي رجعوه تاني للخيمه فيقول كنت مبتسم وانا عائد الى الخيمه فهي أجمل قصر على وجه الأرض أنا عائد إليه واخدين بالكم الخيمة اللي كان بيتمنى إن ربنا يخسف يحصل زلزال يخسف الأرض فالخيمة دي تتبلع فنقول لنا نقابل بقى ربنا من سبب الضغط لما شاف ضغط تاني وحصل له ضغط تاني بيقول لما قالوا في نهاية التحقيق رجعوا الخيمة كنت أنا مبسوط وبضحك ليه؟ كنت طالع راجع الخيمة هو بيقول كده ما كنتش راجع الخيمة كنت راجع لأجمل قصر على وجه الأرض وانت يا سيدي مش عاجبك الأوضة اللي ماما عاملاها لك وإن المروحة اللي قدامك ومش عاجبك الأكل اللي ماما عامله النهاردة وقاعد تتريق على أكل اليوم وبتتريق على حال والدك ربنا يعافينا وإياكم اوعوا تكونوا فاكرين ان خلي بالكم يا جماعه ان يوم القيامة في ملفات هتتفتح هتفاجئ إن في ناس بذلت للدين بذل ودفعت في ذات الله وإحنا كل القصة بس ده إحنا بلقنا في ناس بلقها كله كله أكبر بلاء خلاص إن هو مامته ما بتعملوش الأكل اللي هو نفسه فيه فبياكل من بره أكبر بلاء إن بابا مش بيديني العربية والتاني أكبر بلاء إن ما جابش الطب من مرة واحدة وبقى- ومشكلة بقى وهنجيب فلوسه منين والدنيا الله كل في فلك الله المستعان فعشان كده هو بيقول ايه وليس له في, الد... في اعظم اعماله في السجن الصبر وكظم الغيظ يقول وليس للمؤمن في الدنيا راحة وسرور إنما راحته وسروره في الآخرة يقصد ايه الراحة والسرور مش الراحة والسرور ال- ال- الداخلي يقصد الخارجي كده كده ايه داخليا هو في حتة تانية خالص مرة في يوم من الأيام عدى على واحد قاعد عند مقبرة وجنبه ايه زبالة كده مزبلة فقال له يا راهب عندك كنز الرجال وكنز الأموال فيهما معتبر بقول له خلي بالك بقول له عندك دلوقتي كنز الرجال وكنز الأموال كنز الرجال أو القبر ده شايل مين شايل الدكتور فلان والدكتورة فلانة وأجمل بنت كانت في الدنيا والفنانة فلان والرئيس الفلاني والملك الفلاني القبر ده مليان بص كده على القبور كده وانت ماشي في اي مكان انت ايه ساكن فيه بص على المقابر هنا هنا الحاج فلان هنا العمده هنا سعاده اللواء هنا مساعد وزير مش عارف ايه هنا اللي كان كذا هنا اللي كان شغال في الخليج وهنا اللي مش عارف ايه وهنا البنت اللي كانت يعني بتفتن شباب امه محمد من 15 سنه هنا ميته في الحته ديت ام كنز وكنز الاموال المزبله المزبله دي عباره عن ايه؟ آه، بواقي كلا- آه، لبس لبس اتلبس وخلاص ات- انا بقى- بقى مش عارف آه، حلويات وخلصت آه، حاجات بقى بواقي فبيقول له آه، مش بقول لكم ان الناس دي كانت تقيله وعاقله فبيقول له يا راهب عندك كنز الرجال وكنز الاموال ففيهما معتبر مره في يوم من الايام واحد بيساله على قول لقمان لابنه ان كان الكلام من فضه فان الصمت من ذهب فاكرين الكلام ده ما كنا بناخده زمان في ابتدائي ومحطوط على الحيطان كده فبيقول له ايه إيه، طبعا انا بتكلم على فاكرين دي الجيل بتاعي يعني كل الجيل اللي فوق ال 30 سنه طبعا الجيل المسكين ده مش هيلاقي الكلام ده لا بالعربي ولا بالايه بالاجنبي ف فهو بيقول له ايه اخبار الكلام إن كان الكلام من فضه فان الصمت من ذهب فقال له ايه قال له معناه لا هو بيساله على الكلام الذي من فضه ايه هو قال لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب الله يا جماعة كلام الراجل ده ذهب كلامه ذهب و- و- ورايق كان مرة في يوم من الأيام بيقول من دخل النار بالمعاصي الظاهرة معاصي ظاهرة تبرج معاصي ظاهرة آه، شرب حاجات مش كويسة معاصي ظاهرة يقول من دخل النار بالمعاصي الظاهرة أخف ممن دخلها بالرياء والسمعة واخدين بالكم بالرياء والسمعة الأعمال- اللي عاوز يقول لك يعني ايه معاصي القلوب أسوأ بكتير آه واحد بيقول له من نجالس نقعد مع مين قال له ليكن مجلسك مع المساكين اقعد مع الناس الفقراء قال لي دايما ايه زي ما النبي قال انظروا الى من تحتكم لكن لا احنا بندور على المدارس اللي فيها شبهنا والمصايف اللي فيها شبهنا والاماكن اللي فيها شبهنا ولما بنروح للمساكين بنفوض جمعيه هي اللي بتدي ليه الناس ديت لا يتشرفوا ان هم يشوفونا لا مش الناس ديت سبحان الله في يوم من الأيام كان في واحد رايح بنفسه يعني هو أحد الأغنياء قاعد يتصدق فبيقول اللي فوقني في يوم من الأيام رحت الفقير لفقراء كده فوأنا بتصدق ففي واحد دمه يبص لي جامد من الشباب الصغير فبقول له أنت بتبص لي ليه؟ قال له أحفظ وجهك حتى يوم القيامة أطلب من ربي أن يكرمك ويشفع لك بقول له أنا بحفظ وشك عشان يوم القيامة أطلب من ربنا أقول له يا رب الراجل ده وقف معايا فالراجل اللي اتقال له الكلام ده فاق جدا بقى في حتة تانية خالص كان مرة في يوم من الأيام معي واحد من الشباب قال لي أنا عاوز آه، أديك فلوس تصدق بيها وكده انا من طبيعتي ما باخدش فلوس م- يعني من حد لا انا ادله اخده وادله وامشي معاه وكده الا بقى لو ايه بطانه معينه يعني المهم خدت صاحبي ده قلت له طب لا، تعالى معايا انا هوريك ناس معينه هو ضغط جدا أنا هو من المترفين جدا وانا كنت قاصد ان انا اوريه جو تاني فلما خدته قلت له بص انا هننزل هنا في راجل في المكان ده تدخل تديله الحاجات دي فقال لي لا انت اديله انا اتحرج وبتاع قلت له طب تعالى معايا فدخلنا ناس قاعده تحت سلم ده بيتها والله بي- البيت بتاعهم هو المكان ده والمكان بتاعهم اللي قاعدين فيه ده اصلا هو مكان مترف يعني هم اصلا يعني ال- الحي مترف هم سكنهم في الحته دي تحت ايه بير سلم كده قاعدين والراجل ايه آه، قعيد والت- و- والحاجات الاجهزه عندهم غساله وعندهم ثلاجه صغيره كده ومراتب نايمين عليها فالغساله والثلاجه ورا بعض يعني اللي هيقوم عليها الدور الثانيه تطلع فهو لما اداهم الحاجه انا اديتهم الحاجه ولما جينا نركب العربيه لقيته بيبكي فبقول له بتعيط ليه؟ قال انا مش قادر انا فراح فاتح الدرج طلع كل الفلوس اللي كانت معاه قام تعالى نديهم الحاجه دي هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك لما بتحتك بالناس دي انت بتتغير بتعرف قيمه بقى الحياه ليه لما واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى قسوه القلب قال له امسح على راس يتيم مش روح متصل فودافون كاش لجمعيه خيريه وتروح باعت لهم لا يا نجم تنزل لما تنزل وتشوف ان الولد ده جاي منين وتعرف كويس قوي ان الولد ده ايه اللي فقده والحياه ماشيه ازاي وان الولد ده بينحرف انحرافات وضلع وطايع بعيد عن الأ- الامه كلها سبحان الله ف بتتغير عشان كده ابن المبارك عاقل الناس دي يا جماعه آه، يعني في فرق انك تكون على منهج السلف وفي فرق انك تكون فاهم السلف اه فاهم عنده عقا- فاهم عقيده وطلب علم وبتاع بس على قانون السلف على جاده السلف راجل لا هو فعلا موفق في الت- ايه على الارض فهو بيقول ليكن مجلسك مع المساكين واياك ان تجلس مع صاحب بدع تروح بقى تحضر لي مع ناس قاعده عمال تتمسح في قبور وناس مش عارف ايه والكلام ده كله يا عم يأذي قلبك يا عم الناس ديت كانها شايفه ان محمد اتى بدين ناقص فاحنا هنكمله أنت يا عم قاعد مع واحد ازاي كده فنسال الله العفو والعافيه وكان بيقول عشان يبعد عن الشبهه كان يقول لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ستمائة ألف يقول اللي أنا أرد درهم كده جاي لي من حتة آه، أنا كل شوية بقى أصلا أنا هعمل إيه ويا شيخ ومش عارف إيه والإسكان وبتاع والعقد يا عم ليه كده ده أنا كنت داخله في القصص دي كلها وهو سبحان الله عنده اتزان عالي قوي ف مرة واحد بيقول له ايه هو التواضع قال له التكبر على الاغنياء مش يقصد التكبر المذموم اللي احنا عارفينه يقصد الترفع عنهم انا مش شايفهم اصلا عادي يعني هما هو الغني عنده ايه مش معاك عنده ايه عنده ايه يعني يباهى به في ارض المحشر مش معاك تنشغلش تنشغلش بيه تنشغل ولا انا شايفه اصلا هو شايف نفسه هو على نفسه واخدين بالكم فهو ابن المبارك على فكره ابن المبارك كان من سادات الدنيا في الغنى يعني انتوا هنيجي دلوقتي نتكلم على بعض الملمح كده هتعرف ان هو كان غني جدا جدا كان راجل يا جماعه كان الراجل ده بيعمل عنده شركه سياحه كده اشبه بكده كان بيطلع حج العمره على حسابه كله يطلع يشترط عليهم يقول لهم انتوا طالعين الحج اه هو كان بايه بيطلع سنه يحج وسنه كان يقا- يجاهد في سبيل الله فكان لما يجي يطلع يحج يش- يشترط كده يقول انا الامير اللي عاوز يطلع معايا انا اللي مسؤول طيب وهنعمل ايه كل واحد يديني فلوسه ويحطها لي في سر الدنانير ويديها لي فالناس تعمل كده فيروح مطلعهم كلهم الحج وبتاع وهو هناك يبدا يجيب هدايا بقى من الحجاز ويجيب هدايا للاولاد ولل- وكل واحد ايه هدايا ويروح جايب لهم بتاع الكلام ده كله ويدي كل واحد شنطه فيها ايه فيها الهدايا وفيها سره المال بتاعه يقول له دي تفتحها عما توصل فيجي يفتح يلاقي سره الدنانير بتاعته زي ما هو خدها ويلاقي معاها شنطه هدايا هو ابن المبارك دي كانت دماغه يعني مش مجرد ان هو واحد بس بيتكلم الكلام ده وقاعد في البيت نايم لا لا لا يا جماعه سبحان الله ولما واحد في يوم من الأيام سأله عن اختلاف الصحابة والفتنة اللي حصلت قال السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة السيف نفسه فتنة ولا أقول لأحد منهم هو مفتون هو الكلام عامل إزاي يقول لك السيف نفسه فتنة لكن هم ما فيش واحد منهم أقدر أقول عليه مفتون أنا مالي وما ده كلام ده شغل شغل ناس كبيرة ده خد بالكم مرة بيحذر من الفتنة فتن عموما يعني واحد يدخل فتنة وكده فقال قال من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو منها آخرا وإن كان جاهدا يقول لك ما تخشش مع الفتنة ديت ماشية بقانون الزحليقة أنت تملك الخطوة الأولى لا تملك الخطوة الأخيرة زي الشهوة كده إنك تملك تفتح الباب ما تقدرش تقفله قفلة الباب مش بتاعتك دي مش بتاعتك خلاص انت سهل انك ايه اه، تبدا انا مبسوط ان في ناس مركزه قوي معايا ويعني حافظه اللي انا بقوله اكتر من اللي انا بقوله ففي حد بيقول لك ايه الف الايه بتبدا من الالف تنتهي الياء ايه بقى منهجيه الف لياء دي ان هي الحروف كده بدايتها الف وباء اه بدايتها الف ونهايتها ايه ياء صح اه هو اول ما تعدي الالف هتخش في الياء فهتقول اي انا مبسوط ان في حد اونلاين فيعني ايه خلاص بقى ايه متشرب احنا إحنا بنقول ايه آه، فالفتنه الفتن ما تخشش بقى والجماعه اللي بيقولوا النووي صح ولا غلط يا شيخ وبتاع حبيبي ده كلام جزء منه تخصصي وجزء منه مليان عكه نفسيه خلاص فما تخشش ما تخشش عاوز تخش اه لازم تخش بادوات الجراح الدكتور بقى طالما انت مش متخصص ما تلعبش ماشي ما تخشش دايما بين طرفين المقص لانك لو دخلت هتتقص لان اليمين حراق والشمال حراق ده بيعور وده بيعور طالما ل- لسه انت صغير وبتحبو ما تخشش في الحوارات دي دي حوارات الكبار مش حوارات الكبار يعني ان اللي بيخش ان الناس اللي بتتكلم فيها دي كبار لا في معارك يا جماعه موجوده على مواقع التواصل حاليا هي معارك نفسيه قبل ما تكون معارك شرعيه فلو انت مش معاك الادوات غالبا الموج هياخدك فما تعرضش نفسك قلبك لسه صغنن ما بقى ما تعرضش نفسك ليه للقصه ما تبصش تقول ببص من بعيد لبعيد فهو بيقول من اعطى اسباب الفتنه من نفسه اولا لم ينجو منها اخره وان كان جاهدا واحد بقى ايه قال له ايه سؤال كده واحد من الناس بقى اللي هم ايه ممكن يسيب الكليه ليه عشان عاوز اطلب العلم ومش عاوز اكمل فواحد منهم كده بيسال ايه ابن المبارك بيقول له انت تامرنا بالزهد والتقلل ونراك تاتي بالبضائع كيف ذا انا مول يقول لي البضائع ليش الدنيا وبتاع ويكلمني كذا ويروح داخل لي بالعربيه الفورد وبيدي الدرس يا حاج يا شيخ مش كنت امبارح بتقول ال- الابل انت راكب ال Opel ليه فهو قال له ايه قال له يا ابا علي انما افعل ذلك لاصون وجهي واكرم عرضي واستعين به على طاعه ربي افعل ذلك لاصون وجهي واكرم عرضي واستعين به على طاعه ربي فقال له ايه بقى يا ابن المبارك ما احسن ذا ان تم ذا واخدين بالكم هو بيقول له انا بعمل كده ليه لولا الدراهم دراهمي لتمندل بنا هؤلاء لتمندل بنا هؤلاء واخدين بالكم اه بس ده معناه ايه معناه ان انا اكون في عافيه ولا معناه ان انا اكون في بروباجندا وقاعد امال ايه آه، اظهر بتاع و show كده بصوا يا جماعه الداعيه ليس نجم النجوميه مش بت... المفترض مش بتاعتنا النجوميه مش بتاعت الاخره فبلاش حضرتك تظهر نجم واخدين بالكم ال- آه، يعني فكره انك تكون نجم دي لا مش بتاعتك عشان كده في فرق كبير جدا جدا بين الدعوه وبين النجوميه النجوميه ليها ادواتها النجوميه بتتسلط على الرمز اكتر ما بتتسلط على الكلام الدعوه لا الدعوه اصلا رقم واحد الداعي يعني احنا شغالين في الدعوه ليه؟ ما على فكره احنا بنشتغل في الدعوه مش عشان هم الامه لا انسى الكلام ده انت بتشتغل في الدعوه عشان رقم واحد انا انا رقم واحد احيانا الدعوه بتيجي بتجيب بالضد صح؟ بتجيب بالضد كاثر ظاهر لم يزدهم دعائي الا فرارا انا لما اشتغلت معاهم ده بعدوا اكتر فالدعوه جابت ايه رد فعل عكسي لان انا مش شغال عشانهم انا شغال رقم واحد ليا انا انا ادعو لانجو عارفين الغزال والكلب قصه رمزيه كلب يجري والغزاله ما بيلحق مش بيلحقها فقالوا الغزال يا غزال قال لك اصل الكلب بيجري الصياد يعني الكلب الصياد ده بيجري ل- ليه لغيره لكن انا باج- بجري لنفسي انا بجري عشان افلت فبسبق هو بيجري عشان غيره عشان كده الداعي اما بيشتغل عشان الناس تيجي ما بيعرفش يشتغل يقول لك ما فيش حد قدم في البرنامج حبيبي انت اصلا شغال عشان نفسك عشان تدخل قبرك يلاقي يلاقي- نلاقي ان في ميزانك كنت مهموم بالدعوه مين جه عشان مش بتاعتنا هي دي عباده زي قيام الليل كده جه دموع جد ما جاتش انا اتمنى وما- القصه دي كلها انا شغال لنفسي فتدعو لتنجو لا لتعلو تعلو دي بقى بتبقى ايه عطاءات تاخدها ولا ما تاخدهاش مش فرق يعني واخدين بالكم فالنقطة دي مهمة جدا جدا إن الهم ده يكون موجود آه بس مش هو ده المنطلق بتاعي مش هو ده المنطلق بتاعي يأتي النبي وليس معه أحد هو كان مهموم بيهم بس ما- رقم واحد ال- الع- الع- الفائدة عائدة عليا أنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم هو أنت اللي الهداية هترجع لك أنت مش لنهدينهم او نهدي من يدعوهم لا دي بركات بقى وتوفيقات ليه. فالمهم يعني نرجع لكلامه الاخذ ف ال- الدعوه غير النجوميه هو بيقول انا بعمل كده عشان اصون وجهي والا يتمندل بنا هؤلاء يتمندل يستعملوك زي المنديل وقت يمسحوا بيك قذاره هؤلاء فلا فنسال الله سبحانه وتعالى السداد كان بيقول عجبت عجبت لطالب العلم كيف تدعوه نفسه الى محبه الدنيا مع ايمانه بما حمل من العلم. وقال كلام كبير هنقوله بس مش من باب نعمل بيه، من باب بس يعني ايه في يوم من الايام نستفيد منه. قال من شرط العالم الا تخطر محبه الدنيا على باله. إن إيه؟ واخد بالكم؟ دي بقى منازل عاليه شويه. منازل عاليه، بس منكم من يريد الدنيا اللي هيفهمها هيستوعب ويوم حنين اللي هيفهمها هيفهم كلامه يوم حنين ايه الذنب اللي الصحابه عملوه ده يا عيني طالعين فتحوا مكه في المدينه في رمضان كانوا صايمين والدنيا روقان وهدوا العزى وهدوا اللات يعني الدنيا عملوا حاجات كتير قوي التفتوا بس للقطه التفتوا ده احنا ده احنا ده احنا عايشين على اللقطه دي صح ده هم لقطه كده التفتوا ليها اتحاسبوا عليها طب وفي ال- في احد خلاص ال- يا جماعه الكفار جريوا والغنايم على الارض آه، نزلوا فربنا قال لهم النزله دي بتاع الدنيا مش بتاعت اخره تتحاسب عليها طب ياما احنا نزلنا بقى عشان الدنيا ولا ما نزلناش هو كلامه هو كلامه بايه يعني لناسه بقى مالناش دعوه احنا خلينا نعد ايه مروها كما جاء وفي يوم من الايام بيقول سويد انا شفت ابن المبارك في الحج في مكه آه، آه، في- رأيت ابن ابن مبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة فقال الله ابن المؤ- اب- اللهم إن ابن المؤمل ده شيخه حدثنا عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه واخدين بالكم ف دنيا جميلة وكان بيشتكي ان الناس العلماء اللي بيعلموا الناس آه، الادب قال له فبيقول طلبنا الادب حين فاتنا المؤدب المؤدبون خلاص لما المشايخ قال بقى احنا طلبنا الادب بقى هو ليه كلام في الادب كتير بس مش وقته بقى عشان ايه خلاص احنا عدينا ساعة نجري بسرعة في يوم من الايام واحد عطس جنبه بس ما قالش الحمد لله هو عاوز يعلمه بس بشيك بشياكة كده فقال له ماذا يقول العاطس إذا عطس قال له يقول الحمد لله فقال له يرحمك الله قال له يرحمك الله واحد بيسأله عن واحد عالم كبير اسمه يوسف ابن إيه ابن أصباط ويوسف ده كان بيحب العزلة اعتزل عن الناس إيه من باب العبادة بقى وكده فذكروا لعبد الله بن مبارك عن يوسف قالوا له ايه رأيك في يوسف وبتاع كده فشوفوا يا جماعة الكلام الجميل انت بقى تقول ايه بقى اه اه يوسف ده راجل معتزل وقاعد عمال يعبد ربنا وسايب الدنيا بقى قال كلمه جميله جدا جدا عشان تعرفوا الناس دي تقيله ومؤدبه قال ذكرتم قوما يستشفى بذكرهم بيقول له يعني يا عم يوسف من اسباط ده يوسف ده ده يوسف ده يمكن ده احنا ممكن ممكن لعل ربنا بيرزقنا بسبب يوسف ده ولكن إن فعل الناس جميعهم ذلك فمن لسنن رسول الله من لعيادة المرضى من لشهود الجنائز وده أنه يعدد أنواع من القرب اللي لا يجبون مين هيعلم الناس مين كذا مين كذا مين كذا فمن لسنن رسول الله بس شفتوا الأدب بدأ إزاي بدأ ب- ب- برقي عالي قوي زي الإمام أحمد لما في واحد قال له إن الحارس المحاسبي بيجي ويدينا إيه درس كده وكله بكاء وبتاع فقال له طيب انا هاجي اسمع كلامه قال له انا عاوزك تيجي تسمع كلامه بيقول ايه وتحكم عليه بس هو مؤثر جدا وبتاع فالامام احمد اختبأ والحارس لا يراه وبدأ يسمع هو بيقول ايه فبعد ما الدرس خلص الوسيط بقى اللي جايب الامام احمد رجع يقول له ايه عشان يشوفه فسبحان الله لما رجع لقى ايه بقى لقى الامام دموعه على خده لقى دموعه على خده قاعد عمال يبكي بسبب كلام مين المحاسبي شوفوا الكلام العالي ده ثم قال له لا أنصحك أن تعود لمجالسه يعني هو الكلام أثر فيه بس مع ذلك هو الإمام شايف إن ده الكلام ده بالطريقة دي خلاف الأولى فالناس يا جماعة عندها وزن ذهب عندهم إن الشرع ده هو المحرك رغم ان هو نفسيا اتاثر اهو وبكى لكن سبحان الله الامام امام واحد بيقولوا لعمر عبد الله بن المبارك بيقولوا كيف تعلم الملائكه ان الانسان قد هم بحسنه لان حديث من هم بحسنه كتبت له فقال يجدون ريحها يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام العالي النفيس يجدون ريحها هو لعل هو ده اجتهاده يعني الله اعلم بس فيها ملمح جميل مجرد الهم انك تهم كانك ضغطت على زرار عطر يجدون ريحها سبحان الله يا سعد اني لا اجد ريح الجنه من دون احد كانوا بيشموا يا جماعه كان آه، انوفهم كانت سالكه فبيعرفوا يشموا سبحان الله ومره في يوم من الايام بيتكلم عن الصالحين فقال ان الرحمه تنزل عند ذكر الصالحين يعني بيقول لك يعني لما بنتكلم في قصص هؤلاء وبتاع تحس ان الدنيا هاديه في سكينه وسبحان الله اعلى اكبر دليل على كلامه ان احنا فيه دلوقتي بس ان انت كده هادي وتسمع الكلام ناس في حته تانية خالص واحد بيقول له يا ابن المبارك يا ابا عبد الرحمن في اي شيء اجعل فضل يومي في تعلم القران ام في طلب العلم قال له هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال نعم قال فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن يقول له خلاص اطلب العلم وانت هتتعرف على القرآن هتبدأ ايه تدوس في القرآن فعاوز يقول له ايه كأن العلم هينور لك القرآن فهتروح فالدنيا هتلاقي إيه؟ رايحة جاية كده سبحان الله في يوم من الأيام قال لحد لا يخرج العبد عن الزهد إمساك الدنيا ليصون بها وجهه عن سؤال الناس يعني أنت لو عندك مال عشان تصون نفسك إنك ما تسألش الناس ده ليس إيه لا يخرجك عن الزهد ومرة بيقول أعجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة إزاي يعني عشان كده الناس المشغولة في الدكاترة والناس اللي مشغولة في التجارة واللي شغالة في هندسة واللي شغال في مش عارف ايه برمجة وكده يا جماعة الخير خاصة الآباء والأمهات اتقوا الله عرضوا أنفسكم للعلم عشان تدعوك للمكرمة هتسمع الكلام ده إمتى طيب لما حضرتك مغموس في آه، أشياء تعلي عندك طموح أقل من جناح البعوضة طب لغاية إمتى فمجالس زي دي طول ما أنت رايح مش مجلسي أنا يعني ما أقصدش مجلسي أي أقصد يعني درس أي مو- تذكير ده انك بتتابع كده ده انك ح- يعني عشان تدعوك الى مكرمه فهو ابن المبارك بيقول انا والله مستغرب جدا ازاي نفسه هتدعوه الى المكارم بعد كده برضه كان بيقول كلمة جميلة جدا يقول كن محبا للخمول كارها للشهرة الكلام ده طبعا ما يفهموش جيل اللي تحت 22 سنة اللي هم الجماعة بتوع سفيرة دول بس إن شاء الله لما يخشوا سفيرة كده ونشتغل معاهم هيفهموه ما يفهموش البعد ده ليه لأن هم في عصر اللي مش مشهور كأنه يعني فاتته الدنيا والآخرة لا شوفوا يا جماعة الصدق كالحمل الصدق كالفسيلة الصدق ده عامل زي الحمل انت صادق عامل زي بالظبط كده لما ماما بقت حامل هينمو بعد تسع شهور هتلاقي طفل وهيجي وهيتولد وبعد كده هيبقى ليه شأن ويتشهر لكن مش انت بقى مش من اول حمل عاوز تقول واء واء واء والنوي وتطلع والناس تصورك ويتبسطوا بيه لسه انت خليه اهدى اهدى ما تستعجلش عن نفسك انت بتجري ليه؟ انت عاوز تشتهر ليه؟ ورسل لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك في رسل احنا ما نعرفهمش كانوا خير الناس على وجه الارض كن محبا للخمول كارها للشهرة ولا تظهر ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك ابدا ابن المبارك ده بيجيبك يمين وشمال بيقول لك كن محب للخمول كاره للشهرة ولا تظهر نفسك ولا تظهر من نفسك انك بتحب الخمول يعني ايه الكلام ده يعني ما تقولش بقى والله انا كمحمد يا جماعه انا بحب الخمول ما بحبش الشهرة فبيقول لك فترفع نفسك يعني انت عاوز تتعرف بكده يقول لك محمد خيري اللي ما بيحبش الشهره انت على فكره انت اشتهرت بدي يقول لك فان دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لانك تجر الى نفسك الثناء والمدح فاهمين ناس رايقه قلت لكم ناس رايقه واحد بيقول له انت لغايه امتى هتطلب العلم يا ابا عبد الرحمن الى متى تكتب هذا الحديث كل شويه تكتب لي احاديث وبتاع وكلام قال لعل الكلمه التي انتفع بها ما كتبتها بعد ما كتبتها بعد بقول لعل الكلمة اللي هخش بيها قبري لسه ما اتكتبتش واخدين بالكم واحد بيقول له أوصني قال له اعرف قدرك اعرف نفسك يعني أولك إيه نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة اعرف نفسك يا سيدي بس مش مش بقى تتكبر على الناس وتعمل واحد بيقول له ايه على الادب يعني قال له كاد الادب ان يكون ثلثي الدين الأدب يكون ثلثي الدين سبحان الله ما, ما لا تستطيع أنك تعيش مع واحد قليل أدب وقليل الأدب ده يا جماعة في أدب المهنة يعني واحد يبعت لك يسألك سؤال فتيجي أنت حاسس إن السؤال بتاعه يعني مستفز فأنت يعني تجاوبه إجابة خفيفة كده فتلاقيه يستفزك أكتر يستفزك أكتر فأنت تسكت خالص فتقول له يا أخي الله يكرمك أنا حاسس إنك عندك كذا أنت بتتهمني أنت مش عارف إيه ويدخل. لازم يدخلك في معركة وبعدين لازم تطلع منها لا يا جماعة في معارك يمكن انا قلت لكم قبل كده الكلام ده فاكرين القصه الرمزيه بتاعت الخنزير والاسد لما خنزير قال له بقول لك ايه انا عاوز احاربك وبتاع ونتخانق مع بعض هنا ولو انت لو انا يا سيدي لو انا كسب بس انا لو كسبتك اكون انا ملك الغابه وعلى فكره انا اقوى منك قال له يا ابني الحلال ابعد عني قال له لا هو مش عارف ايه فالمهم الخنزير قال له بقول لك ايه لو ما دخلتش المعركه انا هطوف في الايه في الغابه كلها واقول ان الاسد جابونا انه ايه يهاجمني خاف على الايه بتاعي فالأسد قال له إيه؟ قال له أنا أتحمل كذبك أهون علي أن تتلطخ يدي بدمك أنا أتحمل كذبك أه بس إيدي ما تتلطخش بالقذارة بتاعتك فهو الأسد في القصة ديت بيعلمنا إن في معارك لو دخلتها خسران ولو كسبت خسران ولو كسبت واخد بالك شوية عيال بيلعبوا في الشارع واحد رن الجرس وجري والتاني وقع الكرة في الايه في الجنين وراح انت بصيت في البلكونه بتقول له حبيبي انت وهو ابعد راح قال لك ايه طب لو كنت راجل يا عمو انزل انت بقى عاوز تثبت له انك راجل تعمل ايه تنزل وتجري في الشارع وراه فالناس لما تشوفك بتجري ورا ولد في ثالثه ابتدائي وانت ما شاء الله كده ايه عندك 55 سنه هيقولوا عليك ايه وبقى والعجيب انك مسكت الولد ورحت ضربه ايه قلمين والولد ايه عيط انت كسبت المعركه والولد مش هيلعب تاني في الشارع بس انت خسرت حاجات كتير وانت مش واخد بالك ففي معارك انت بتخسرها زي الاخوه والاخوات اللي بينفصلوا عن بعض وبعدين هي ترفع عليه وهو يرفع عليها وهي تجيب شهود ان الشقه ديت هي شقه الزوجيه وهو يجيب كذا وهو يعمل كذا والكلام ده كله مبسوطين انتوا بالمعركه دي وعندكم عيلين ثلاثه واربعه اه للاسف معركتكم خسرانة خسرانة خسرانة انتوا الاتنين انتوا الاتنين هتدنكم خسرانين لغاية ما تخشوا تربتكم وبعد التربة بقى في خسارة تانية فحتى يعني حتى دنيويا حتى يا أخي فكر دنيويا فكر دنيويا لكن سبحان الله آه واحد في يوم من الأيام بيقول له إيه صنف لي الناس مين الناس فبيقول له يعني مين الناس قال له إيه قال الناس العلماء الناس الناس ناس يعني علماء قال له فمن الملوك قال له طب مين الملوك قال له الزهاد ليه لأنهم ملكوا نفسهم هو ده الملك الصحيح جعلكم ملوكا تملكون أنفسكم قال له فمين الغوغاء قال له المختلطين بالسلطان قال له فمين السفلة قال له الذين يعيشون بدينهم يا سلام شفت الكلام عامل ازاي ذهب ذهب سبايك سبايك قال لك اللي بيعيش بدينه يعني ايه بدينه يعني بيخلي دينه وسيله لكسب عيش والوصول لحطام الدنيا ماشي الشيخ رايح الشيخ جاي وقعد امال بقى يكذب ويعمل والقصص دي كلها نسال الله العفو والعافيه طولنا عليكم نفسي اللي انا اكمل مع ابن المبارك بس خلاص كده ايه يعني يكفي الجو دوت فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وينفع بنا وبكم خلوني هختم بقصة لي كده جميلة ويكفي يعني إن شاء الله أن يكون ديت إحدى حلقات الوفاء لابن المبارك لعلنا يوم القيامة يكون من ضمن الحاجات النافعة إن إحنا عرفنا الناس بالشخصية دي في يوم من الأيام حسان وسويد دول من تلاميذ ابن المبارك فلما خرجوا معاه خرج ابن المبارك إلى الشام وكانوا ماشيين في مشوار يعني هو دايما برضه ابن مبارك لو تتبعتم مشيه في قصدي في رحلاته ورحلاته جميله مره كان في يوم من الايام رايح يحج وبعدين قابل بنت بايه بتدور في المزبله كده على حاجه فمسكت طائر وخدته فهو قال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له انا مش لاقي اي حاجه وقد احل احل الله لنا الميته انا واخويا وكده فخد ال... جاب ال... صاحب المال اللي في القافله قال له معك قد ايه؟ قال له معايا كذا قال له طيب ما الذي يكفينا لنعود الى بلادنا؟ قال له يكفينا كذا فقال له احتفظ به واعطني الباقي خد الباقي كله واداه للبنت ورجعوا من الرحله وما حجوش فهو ليه دماغه كده ف... وكان بيقول للفضيل بن عياض يعني لولاك ما اتجرت يعني لولاكم انت والسفيانين وكده ما كنتش انا زودت في التجاره انا بزود في التجاره عشان الانفاق في سبيل الله انا فاتح بس ايه يعني فاتح كده الفروع بتاعت اسكندريه كلها دي بس عشان ايه اصرف على الدعوه وعلى خدمه الاسلام فهو بيقول حاجه زي كده يعني ف بيقول كلمة جميلة جدا المهم يعني في القصة بتاعته ديت هختم بيها هما كانوا ماشيين مع بعض ف وهما في الجهاد ده في الرحلة بتاعت الجهاد ديت عدوا على موقف كان بالنسبة لهم موقف لذيذ يعني مين اللي كان معاه حد فاكر أنا قلت الشخصيات كان في اتنين مين هما بقى حسان وسويد ماشي حسان وسويد فهما الاثنين كانوا ماشيين معاه فيقول فخرجنا معه فلما نظر إلى ما في القوم من التعبد والغزو والسير التفت إلينا فقال يعني هو بقى قاعد يعبد ربنا شوية كده وشايف الناس اللي بيعبدوا ربنا في الغزو فقال إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها وأيام وليال قطعناها في علم الشعر وتركناها هنا أبواب الجنة مفتوحة بقول له إحنا إحنا ضايعين يقول يعني واحنا ماشيين بقى فبينما هو يمشي ونحن معه في أزقة واحنا ماشيين إذ نحن بسكران قد رفع صوته رفع صوته بقول سامعين سكران قاعد أمال إيه يغني بقى قال أذلني الهوى فأنا الذليل وليس إلى الذي أهوى سبيل قاعد بقى عارف بقى ما هو برضه الس- الناس السكرانين زمان كانوا برضه ايه عيال عقل ما هو ولاد بي نفس البيئه برضه فتلاقي عما كان بيسكر مش بي كان كلامهم ايه جميل يعني فيقول فأخرج من كمه يعني ورقة يعني فكتب البيت قلت له أتكتب بيت شعر سمعته من سكران قال أما سمعتم المثل رب جوهرة في مزبلة فشوفوا بقى الكلام الجميل بتاعهم ده سبحان الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويؤدبنا ب- بما يحب الله سبحانه وتعالى ويسددنا وإياه لما في واحد اغتاب راجل في مجلسه فقال له ايه ان اردتم ان تغتابوا فاغتابوا ابا ايه ابويكم لئلا يرد اجر عملكم الى الاجنبي بل اليهما بيقول له لو هتغتاب حد يا عم اغتاب ابوك وامك يا عم يا عم اغتاب ابوك وامك سبحان الله ليه بقى لان الاغتياب ده هياخد اجر قال ولو هو بيقول بقى لو كنت مغتابا احد لاغتبت والدي الوالدي لأنهما أحق بحسناتي من غيرهما أنهم أحق بحسناتي من غيرهما وقاعد مع سفيان بن عيينة بقى التلاميذ بقى إيه، شوف الأقران عاملين إزاي فواحد بيقول له التوبة من الغيبة أن تستغفر هو بيقول يعني التوبة أن تستغفر لمن اغتبته بيقول لواحد كده فسفيان راح قايل ايه بل تستغفره مما قلت فيه لا انت تتصل بيه وتقول له انت قلت ايه فابن المبارك قال له ايه قال لا تؤذيه مرتين ما بلاش يا عم نقول له مرتين مرة احنا اغتبناه ومرة نروح نقول له احنا قلنا فيك كذا فسبحان الله ناس آه، رايقة قوي يعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام السلام عليكم ورحمة الله